السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فما زلنا في سلسلة بعد تاني وحقيقة هنقل لكم الشعور بتاعي يعني ابتداء بعد الاختيار وبعد ما نزلنا واعلنا وبالذات بعد الدرس الاول كان عندي شعور ان انا اتدبست في سلسله فعلا يعني انا ايه اللي خلاني اتدبس في الموضوع ده يعني حسيت ان يعني بالذات ان مفيش مرجع للموضوع ده اصلا مفيش حاجه مفيش مرجع يمكن في كتاب كده لو في حد ينصحني بيه كويس يا ريت يعني انما ما ما ما لقيتش يعني فلعل فابتداء حسيت بان انا يعني ما كنا نختار حاجه ممكن اكثر مباشره وفي نفس الوقت ما فيهاش اللفه الطويله في نفس الوقت مش هتكون مرهقه ولكن حقيقه والله سبحان الله يمكن بعد درس الماء لسه عندي شعور بالتدبيس بس اللهم لك الحمد لا انا فرحت انا اتعلمت انا حاسس ان انا انا زدت شيء لما جاء درس السماء انا ذات نفسي لا انا يعني لا الموضوع بالنسبه لي اختلف لما جينا بقى في تحضير ال ال ال تعلمت من الجبال اللي هو المره دي لا حاسس ان انا ما اتدبستش انا كان بالفعل توفيق ان ربنا سبحانه وتعالى انت في كل حته كان توفيق الله عز وجل فاللهم لك الحمد اسال الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا أسأل الله جل أن ينفعنا بما علمنا وأن يكتب لنا الهداية والصلاح والسامعين اللهم أمين تعلمت من الجبال يمكن تعلمت من الجبال لها مذاق خاص ليه معرفش بس حقيقة وانت قاعد مع الجبال كده وعمال تتعلم منها وانا عايز افكركم تاني بالفكره لان في ناس ممكن تكون بتحضر لاول مره ان احنا قررنا ايه حد فاكر ان احنا نعيد هيكله الفطر ان احنا كادميين الله عز وجل خلقنا لنعبده جل جلاله طيب في حاجات بنعجز عن القيام بها ليه مش عارفين نعملها ليه المفترض ان الجهاز ده اللي هو البني ادم يعرف يعمل الحاجة اللي المفترض ان هو اتخلق علشانها فهو في حاجات مش عارف يعملها ليه عشان الجهاز اتلعب فيه حد لعب في الجهاز ده فلما اتلعب في الجهاز يجي يدوس في حاجات يجي يعمل حاجات ما يعرفش طب ايه الحكاية عايزين نصلح الجهاز ايه الحاجة اللي موضوعة ال system اللي اتحط على الجهاز ده الفطرة الجهاز اللي هو البني آدم ال system اللي موجود الفطرة لما ينزل الإسلام يعشقوا بعض طب لما ينزل الإسلام عليا وابقى أنا مش عارف أجيب مش, مش عارف أعمل مش عارف أصلي في معادي مش عارف أغض بصري مش عارف أقول آه مش عارف أقول آه أنا موافق آه مش عارف أقول أنا راضي آه مش عارف أعيش معنى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم لا لسه حاسس إن أنا لا لا ممكن أختار وممكن أقول لا كمان تمام مش بالصراحة اللي أنا بقولها دي بس في كده وبالمناسبة وفي ناس بالصراحة دي وفي ناس بيبقى ما عندوش الجرأة لهذه الصراحة ولكن هي موجودة جوه حتى لو ما طلعتش بالشكل ده هي موجودة جوه وهو مش عايز يقولها بس هي كده وهو عايشها لأنه بيختار وربنا بيقول له آه هنا وبيقول له هنا لأ وهو بيقول له على لأ ده إيه لا لا مش هسمع الكلام وهنا مش هسمع الكلام تمام ويلصق دي بقى في أعراف أو في يسر وصعوبة أو أو أو بس في الجملة هو مش عارف يعيش معنى التكليف ليه؟ لأن الفطرة نفسها حصل فيها نوع من أنواع التغيير اتلعب في السيستم فعشان كده احنا قررنا ان احنا في كل مرة هنتعلم من كائن خلق من خلق الله عز وجل ما عندوش إرادة فمش هيلعب في, في حاجة فيه هنتعلم منه كما هو لذلك اخترنا فداء الماء ثم السماء واليوم نتعلم من الجبال نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا اللهم امين وأن يشرح صدور كل الحضور واللي بيسمعوا بعد كده إنما يشرح الصدور للسماع لأن في ناس بتسمع من هنا و ساعات كده لما اجي اكلم حد اقول له يا ابني انا شايف الكلام داخل وطالع من الناحيه الثانيه بهزر طبعا مش شايفه ولكن انا ايه آه يعني اكاد امسكه يعني انا حاسس ان وفي ساعات لا الكلام بيخش من هنا يقعد شويه ويمشي برضه وفي ساعات الكلام بيخش من هنا ينزل هنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده في في المسجد اللي فات في السلسلة اللي فاتت في آية إيه إنما يستجيب الذين يسمعون اللي بيسمع بس أنه سماع سماع القلب هو اللي بيستجيب إنما في ناس تانية مش سامعين حاجة فنسأل الله جل أن, يص... أن يشرح صدورنا لما يحب ويرضى تعلمت من الجبال يعني صعب جدا ان انا ما احطش اول نقطة واول فائدة في الجبال الثبات الثبات تعلمت من الجبال واحد الثبات سبحان الله الله عز وجل يقول وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم عشان انتوا ما تملوش عشان الأرض ما تميلش ما, ما تتدربكش كده على بعضها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وقال تعالى وجعلنا فيها رواسي شامخات إيه الرواسي دي اللي هي الجبال ومالها شامخات وهي إيه أصلا رواسي على فكرة هتلاقوا في حاجات كده هي في المية والسماء في الماء والسماء وداخلة في الجبال وما نيجي نتكلم عن النجوم أو الأرض أو أي حاجة تانية هتلاقيها برضو فيها فطرة واحدة واحدة هي الفطرة اللي مطلوب هنا هو اللي معمول هي سنن كونية واحدة هو موضوع واحد كنا بنتكلم المرة عن الايه المرة اللي فاتت عن العزة شامخات شامخات ولكن رواسي رواسي الثبات يا شباب تعلمت من الجبال الثبات أين الثبات فعلا أنا أنا قاعد قلت هتكلم عن الثبات صحيح يعني إيه الثبات هو إيه الثبات ليه بقالنا كتير مش شايفين الثبات احنا شا... احنا احنا احنا دي جلسه جلسه مغلقه يعني محدش سمعنا تمام فين الثبات فين الثبات على الدين و... وما اقول ثبات على الدين ما يجيش بقى في دماغك محمود وحسين وعبد الله وشريهان ومريهان وبريهان و... ومتبت يعني مش كل سنة كل واحد سيبه من اللي جنبه ومن صحابه ومن ظروفه ومن الشله بتاعته ومن صحابه انا بتكلم عنك انت فين الثبات؟ فين الثبات كلمة غائبة بقالنا كتير ما شفناش ثبات بصراحة إلا قليلا وبنشوف بس قليل بس بنشوف بس قليل قليل بقى في نوع من أنواع التلون في الدين بقى في نوع من انواع التفريط في الدين بقى في نوع من أنواع التنازل في الدين ما بقاش الدين حاجة غالية تثبت عليها ما بقاش حاجة عزيزة يثبت عليها الشاب ما بقاش بقى في حاجات كتير أهم عادات تقاليد أعراف ولكن أين الثبات في الدين قل ما تجده كتير قوي من الشباب كتير قوي قوي كلما تعرض إلى اختبار انفلت كلما جاء جاء له بلاء انفلت كلما جاءت له نعمة انفلت وانا انا حدثكم بصراحة كالعادة يعني انا حين اذكر اقعد كده افتكر مع نفسي وانا عارف ان في ناس ممكن لو شافت الدرس ده تزعل بعد ما تشوفوه يعني واحنا في الكلية كده اهو واحنا في الكلية ما انا كنت في الكلية وانا في الكلية الشباب اللي كان موجود اللي هو اللي هم اقران اقراننا يعني تمام هم فين مش مطلوب مننا ان احنا نكون كلنا نسخ واحده من بعض بس هم فين تيجي تتفرج تلاقي انا عارف بقى يعني مش بستنتج انا عارف اللي ماشي شمال واللي ماشي يمين واللي خد جنبه واللي خد معرفش ايه واللي اتجوز واحدة فبعدته ويقول لك كنت عايز اتجوز واحدة محترمة وبنت ناس محترمة وبنت ناس كويس جيد ممتاز اللهم لك الحمد هو انت عايز تتجوز واحدة محترمة وبنت ناس والباقي عايزين يتجوز بنات من الشارع تمام وما فكرش في الدين فاتجوز واحدة فبعدته عن الدين مفيش ما كانش ثابت في وجهات نظره واللي اشتغل شغلانة كويسة جدا جدا ومرتب كويس ومكانة كويسة اللهم لك الحمد ولكن ابتدى يفرط في الصلوات الخمس واحدة في الثانية في الثالثة مش بقول في النوافل ولا في قيام الليل صلوات خمسة على طول تك على طول كده من غير مقدمات يعني فضاع الدين واللي ابتدى يهتم بالسمت بس وصار عنده التدين هو عبارة عن لحية وقميص وشيء شديد من من السطحية شديد تمام وهو من جوه سامحوني على الكلمة اللي حولها خرابة عارفين الخرابة يقول لك الخرابة اللي ورا المرأة تلاقي العيال دايما تروح الخرابة ليه تروح الخرابة ترمي اي حاجة في الخرابة تعمل اي حاجة غلط في الخرابة هي الخرابة دي بتاعت الحاجات بتاع الخرابة فهي في هو عايز شكله يبقى ايه شارع رئيسي مع ان قلبه خرابة يعني عايز شكله يبقى منور وجميل وقسمت ما هو برضه يحرج ان هو يبقى شكله مش زي زمان ولكن هو من جوه بقى خرابة كنا لسه بنتكلم بنقول مين دلوقتي اخر مرة اخر مرة بكينا فيها من خشية الله كان امتى ليه ليه بقى لنا كتير ما بكيناش من خشية الله عشان خاطر القلب بقى خرابة بقت كده الدنيا بايظه كده ما بقاش في حاجة أصلا يتبكى عليها بقت متدغدغة فجأة هقعد أفتكر فلان وفلان وفلان وفلان إلا من رحم ربي تلاقي ده انتكس بمراته بصراحة يعني وده انتكس بأصحابه وده انتكس بشغله وده انتكس بفلوسه وده انتكس بعيلته اللي واجع دماغنا صبح وليل عيلتي محترمة ومتدينة عيلتي محترمة ومتدينة وهي اللي جايبها لورا وده انتكس ب الطرف وال والفسح والهدوم والماركات وده انتكس بمعرفش وكل واحد انتكس بشكل فعلا وده انتكس بشكله فتن بنفسه وده وده وده وده مش انا ابو زيد الهلالي يعني ما انا رب برضه ربنا يهديني ويتوب عليا ولكن الواحد ساعات بيقول لا في حاجه غلط يعني كلنا كده وتلاقي ايه واحد اتنين من مجموعه الثلاث اربع دفعات اللي كانوا حوالين مش مجموعه مثلا ثلاث اربع ش- الشله اتنين لا احنا بنتكلم عن مجموعه ثلاث اربع دفعات مجموع ال- ال- المتدينين اللي كانوا فيها طب تلاقي ليه- و- ولو دورنا وانا ما اعرفش يعني بس لو دورنا في البنات هتلاقي برضو البنات بتقول نفس الكلام دي اللي فتنها جوزها ودي اللي فتنها عيالها ودي اللي فتنها الفلوس والماركات وال- والشراء والشوبينج وال... ودي اللي فتنها اصحابها ودي اللي فتنها معرفش ايه فت... فتنها يعني ايه يعني سقطت في الامتحان هو الانسان كل شويه بيمتحن الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون وهم لا يمتحنون ولقد فتنا الذين من قبلهم امتحنا الذين من قبلهم مش انتوا بس فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ليه لان كل الناس هتقول في الاخر نفس الاجابه بالبق انما اللي على الارض الافعال هتختلف هي دي اللي هتبين الصادق من الكاذب فلما تيجي تقعد تتفرج على نفسك طموحك اللي انت كان نفسك فيه والنتيجه اللي انت وصلت فيها لحد دلوقتي تكتشف ان انت بعيد يعني كنا بنقول برضو مين حاسس يعني مين عايز يروح الفردوس الاعلى صراحه كده يعني من غير ما حد يفتح ايده بس في الجمله يرفع ايده يعني في الجمله مجموع كبير ل- ظني يعني صح مين ماشي بقى في طريق الفردوس الاعلى مين يعني انا انا دلوقتي اقدر اقول حد ي- حد يجرؤ يرفع ايده حد يجرؤ دلوقتي مفيش فعلا مفيش يعني دايما افتكر الحمد لله انا ما بعرفش اجيب مثال زيه لان مفيش تقريبا ما ما اعرفش اسم مثال ممكن يكون فيه بس انا ما اعرفش ابو مسلم الخولاني اللي هو ال- الرجل التبعي الجليل اللي كان يضع في محرابه صوت حاطط كرباج وكان دايما بيقوم ليل مداوم عليه وكان يكثر منه حتى إذا تعب رجليه مش شايلاه بقى خلاص فيمسك الكرباج يعمل ايه؟ يضرب رجله ويقول لها ايه؟ قومي فوالله لأزحفن بك إلى ربي حتى يكون الكلل منك لا مني ثم يقول أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا من ورائهم رجالا واحد كده قاعد في عصر و- وبينافس ناس في عصر تاني خالص وهو أصلا ابتدى يتكلم نفسه ابتدى يكلم رجليه لا قومي فوالله لأزحفن بك يا ربي شاف الأخ لما يقول لي مين اللي كسر يقول له هي مش أنا مع ان الموقف ده في ناس هتعمل ايه اعضائها هتشهد عليها صح هو بقى عقله جايبه ان هو رايح يشهد على اعضائه واخدين بالكم ومش كده وكلام ده هو كده وايه وبيضرب رجليه بجد طبعا الناس ممكن ايه انا اسف سامحوني برضو من يعني ممكن الناس تسيب كل موضوع وتمسك بقى في ايه يعني انا اجيب كرباج واضرب نفسي في البيت برضو ما بتكلمش عن كده ما يعني ما تضرمش نفسك بس ما تبقاش انت بتصل... ما بتصليش الفجر ولا مقصر في صلاة الفجر و... ويجي في دماغك مثال زي ده لا يبقى ده كده الشيطان قاعد على كتفك في الدرس انا بتكلم عن المنافسة بتكلم عن الطموح بتكلم عن الثبات انه ما عندوش استعداد ان هو يقل حتى لو رجله وجعته ومش شايلاه الثبات فين الثبات النهارده في امثله على الثبات و- و- وغايه في الجمال وغايه في العظمه وانا مش عايز اتكلم بس انا معجب فربنا يثبتك وفي امثله مخزيه يعني في ناس واقعه في اختبارات شديده وثابته وثبات شديد والثبات ده من عند الله عز وجل فهو توفيق ونعمة وفي ناس يعرف بس ان في امتحان ما يخشش الموضوع ما عندوش استعداد كنا قلنا مرة في حاجة زي كده كنا قلنا لو عملنا دورة في ال... في الفقه فاكرين لو قلنا لو عملنا دورة في الفقه هيحضرها كام واحد مثلا مثلا قول خمسين مثلا طيب لو قلنا الدورة دي هنعمل فيها امتحان في الآخر ه- آه، امتحان تقييمي فقط يعني هيحضرها كام واحد ده لا دول هيبقوا مثلا 25 هيقيم طيب لو قلنا بقى ان الدورة دي بألف جنيه بس لو جبت اكتر من 95% في الامتحان التقييمي تاخد الألف جنيه كم واحد يخش الدورة صراحة كده طب سيبك من كام واحد يخش الدوره عشان خاطر برضو دي حاجه رقميه ملناش علاقه بيها انت تخش الدوره انت دي يعني اي واحد من اللي يعني انت تخش الدوره وما تقوليش معيش 1000 جنيه 500 جنيه اللي معاك الموبايل الساعه اي حاجه ها، تخش الدوره في ناس م- مش هتفكر ليه عشان مش هبقى مسلم الخولان يعني بص الفرق بقى فلما نيجي نقول أين الثبات هو فين الثبات صحيح عشان خاطر كده لما نيجي نتكلم عن الثبات يا شباب في الدين محتاج ثلاث حاجات عشان بعد كده نتكلم عن الثبات أصلا مش هتكلم عن الثبات أنا عايز أتكلم عن عوامل الثبات اللي بعد ما تبقى العوامل موجودة يبقى في ثبات بقى ونتكلم كيفية الحفاظ عليه ولكن قبل كده مفيش ثبات وأهم هنتناولها بشكل مادي ما احنا بنتعلم من مين من الجبال طيب واحد ثقة الوزن عايز حاجة تكون ثابتة على الأرض لازم يبقى وزنها ايه تقيل صح واحد اتنين جذور في الأرض عشان تثبت صح ثلاثة صلاح الأرض إن ما يجيش واحد مثلا يبني, يبني في رملة متحركة رمال متحرك ما ينفعش تمام او يبني في رمال غير ثابتة ما ينفعش بيعملوا ايه في الاول المهندسين في مهندسين هنا صح فبتعملوا ايه في الاول بتصلحوا الارض ذات نفسها ازاي تعملوا خوازيق صح ما- الخوازيق دي اللي هي بيفضلوا يعملوا يصدعوا دماغنا بيها دي اه تتعمل في الاول عشان خاطر العمارة تيجي عليها ويرمي حصيرة ويعمل معرفش ايه فيلم كبير جدا تمام فرقم واحد وزن تقيل اتنين ها جذور في الارض عمق في الارض عمق والا لو من على الوش كده اهو. ده ينفع في البيوت اللي, اللي معموله بال دور واحد و- وشويه مطر يجي يوقعها انما لما يبقى حاجه شامخه جبال رواسي شامخات لا عايزه جدر الجبل ذات نفسه الجبل ذات نفسه عمقه في الأرض يصل أحيانا إلى تسعة أعض- أضعاف ارتفاعه أعلى قمة في العالم قمة إيه؟ قمة إيفرست عمقها في الأرض أكثر من ارتفاعها أكثر من تسع أضعاف أكثر من تسع أضعاف عمقها في الأرض ربي حكيم ربنا حكيم سنن كونية ما ينفعش فعمق وزن وعمق وصلاح ال... ال- صلاح المكان ذات نفسه الأرض ذات نفسها مش صلاحها تصلحها دول التلاتة دول التلاتة دول موجودين نتكلم بعد كده عن الثبات طب التلاتة دول في التدين يبقوا عاملين ازاي واحد وزن تقيل يعني ايه وزن تقيل ان انت تكون تقيل يعني ايه تكون تقيل يعني يكون عندك ما يثقلك دينين اللي هو ايه علم وعمل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا لازم يبقى واحد عنده علم بالله عز وجل من هو الله عز وجل والعلم ده بيترجم لعمل عشان كان نتكلم على ثبات لازم يبقى فيه في الاخر حاجه انت بتثبت عليها الصلاه صيام قيام ورد مين النهارده أنا مش هتكلم عن القيام ولا الصيام ولا قراءه القران مين ما ضيعش اذكار الصباح والمساء من سنه سنه يعني بقاله 360 يوم 65 يوم عشان ميلادي تمام بقاله السنة قبل من الفجر قبل الشروق يكون قايل الأذكار ومن العصر قبل المغرب يكون قايل الأذكار مين مم... اللهم لك الحمد ها في حد اهو ها، في مين مين تاني طب مين يعرف يحلف انه مش هيضيعها لمدة سنة قادمة اقول لكم اللي ممكن يكون جرب ان هو حافظ عليها جرب الثبات وده حلاوته وجرب ان هو ينفع وعنده ثقة انه مش عايز يفرط انما عارفين ساعات بتكون داخل الامتحان بنفسية يا رب انجح يعني يا رب انجح يعني ب- يعني يا رب صح وداخلين الامتحان الدنيا بنفس الجو برضه يا رب يا ربنا يعفو عنا ويدخلنا بس يعني زي ما بنقول كده يا رب بس ايه كشك في الجنه كشك كنا بنرد بنقول الجنه ما فيهاش اكشاك الاكشاك في النار تمام عايز الجنه فيها قصور فقط فما فيش كشك كشك في الجنه ده ده هناك ده الناحيه الثانيه ما فيش اكشاك في النار كمان عشان يعني قصدي اقصد ان ما فيش الج- الجو ده مش بتاع الناس عايزه تخش الجنه خالص مطلقا فلو انا عايز دلوقتي اللي يعيش الدنيا بنفسيه يا رب بس اعدي وهيجي يقول لي ايه ما الصحابه كانوا بيقولوا آه، يعني يا ليت آه، يا ليتني كنت في هذه الدنيا اخرج ليس لي ليس علي شيء ولا لي وليس لي شيء وابو بكر هو اللي قال كده و... ده جو خليك زي ابو بكر بقى يعني هو كان بيقول كده وهو ايه من العشرة المبشرين تمام يعني كان بيقول كده وهو صيام وقيام و- وجهاد و... وحب لله عز وجل ولرسوله ونصر للنبي صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين اذ هما في الغ... يعني موضوع بقى تمام وكان بيقول كده فاعمل انت نص وقول زيه انما جو يا رب عدي جو يا رب عدي ما يستقمش ابدا مع جو ايه الثبات يعني ما يجوش يعني الثبات على ايه الثبات على يا رب عدي يعني حتى ما ما ما, ما, ما, ما تجيش يعني لا تيجي دنيا ولا تيجي اخره ولا تيجي في اي حاجه قيمة الثبات قيمة كبيرة محتاجة حاجة تسندها فرقم واحد لازم تكون صاحب وزن اتعلم دينك اتعلم يا شباب انا اسف بس في ناس لحد دلوقتي وناس كبيرة وعندها اخطاء في الوضوء وانا لما اقول كده انا عارف ان 99% ودي جدعانة مني يعني مش هيجي في دماغه ان هو اللي عنده اخطاء في الوضوء يعني أنا متأكد من دي تمام بلاش أخطاء في الوضوء أخطاء في الصلاة 98% هيتخيل ان هو ما عندوش اخطاء في الصلاة فعلا فعلا وعلى فكرة احنا ك- كمجتمع بتاعنا يعني بالذات في مصر محدش ي- ي- ي- يستبعد ده عن نفسه لسبب بسيط جدا ان احنا بنتعلم الصلاة ايه بالوراثة كده يعني جدعنة يعني يعني اللي قبليك بيقول لك عليها تمام ان احنا ما عندناش في منهج حاجة في الدنيا آه، كده يعني مفيش الازهرة هم اللي عندهم بالتفصيل بقى يعني مفيش حد فينا مثلا أنا مثلا قعدنا من اولى حضانه لثالثه ثانوي ما حدش قال لي في حاجه اسمها سجود سهو ابويا اللي قال لي عليه يمكن لو ابويا كان خباه عليا ما كنتش هعرف ان في سجود سهو تمام الله يغفر له ويرحمه فم- فما فيش في ال- ما فيش في المنهج آه، كده ما فيش حد مثلا بيتخرج مثلا من ثالث ثانوي لو راح عمره هيقف كده لا يا شباب طب نروح فين طب نلف مع مين طب البتاع الابيض ده بنجيبه منين طب احط هنا ولا احط هنا ولا أكش- ما عن- ما عندناش فكره فبنعرف واحنا طالعين يعني غ- المفترض مع ان احنا ايه مسلمين عشان خاطر كده بنشوف نماذج اللي هو عم الحاج بتدفع الزكاه يقول لك لا ما بدفعش الزكاه كتير كتير كتير دي نماذج الاغلب تمام يقول لك لا ما بدفعش الزكاه بس بطلع صدقات كتير بنيه الزكاه اكيد اكيد هتعدي ال 2.5% طب حاج سؤال قد كده اهو ينفع اقول لواحد بتصلي كل يوم يقول لي اه بصلي يوم كل يوم ب- بنيه الفريضه كتير كتير اكيد اكيد اكيد هتعدي 17 ركعه ينفع ما ينفعش الزكاة يا حاج بعد إذن حضرتك لازم تتحسب تجيب فلوسك كده كلها وتقعد وبالورقة والقلم وتعمل كل حاجة وتحسبها وتشوف ديونك وتعمل وتطرح وتنزل وتطلع يعني تعمل كل حاجة ليه وانا بقول لكم انا في ناس كتير جدا اغلبية ساحقة ما بتعملش كده ساحقة ما بتعملش كده مش مصر بس كل دل- كل كل العالم يعني للاسف ليه لان القول لان احنا خفاف ما عندناش حاجة ما تعلمناش ما اتعلمناش فرقم واحد لما اجي اتكلم عن ثبات رقم واحد تعلم دينك وامشي واعمل بيه عشان بعد كده اقول لك اثبت عليه واحد اتنين جذور ايه الجذور دي يجب ان يكون لك جذور في العلاقات واعظم ما تتمسك به اعظم جذر ليك واعتصموا بحبل الله جميعا ان يكون في حال مع الله عز وجل في علاقة بينك وبين ربنا في عمل بما تعلمت في علاقة في علاقة كنا لسه بنقول يوم الثلاثة اللي فات صح عن ايه لو واحد مننا يا شباب مستجاب الدعوة يعني ايه مستجاب الدعوة الاول اللي هو بتاع ايه يا رب انا عايز فيديله ده يعني في ساعتها كده مستجاب الدعوة ده واحد اتنين هو عارف ان هو مستجاب الدعوة يعني هو مش بيستنتج انا شكلي كده شكلي كده والله اعلم لا هو عارف ان هو مستجاب الدعوة هي ينفع ولا ما تنفعش تنفع وكان موجود ناس كده و- وفي ناس كده دلوقتي لا شك بس احنا ما نعرفهاش الا لو حد عارف في ناس مستجابة الدعوة لو ده عمل كده لو في واحد كده اهو لو غلط وعصى ربنا هيبقى عامل ازاي؟ هم؟ ليه؟ يا- ندمه زي ندم اي حد تاني؟ يستحيل ليه؟ في علاقة بينه وبين ربنا تحسسه بغض النظر بقى عن موضوع المخالفة الإحراج عن حسن العلاقة اللي بيني وبين الله عز وجل وبعد كده أنا أعمل كده في الآخر ما تطلعش مني عيب أنا مش عايز أقول بقى ذنب ومعصية لو عمل حاجة مكروهة أو فيها خلاف حتى هتلاقيه هو ذات نفسه ضميره بيأنبه ليه؟ العلاقة اللي بينه وبين ربنا عارف لما واحد صاحبه الانتيم ابوه يموت ينفع ما يكونش معاه في العزاء ها ما ينفع طب جاره اللي ساكن في العماره اللي قدامهم في الدور السابع شقه 708 ينفع ما يكونش موجود في العزاء طيب لو الاثنين مش موجودين في العزاء مين يتعاتب انتيمه ليه على قد ما العلاقه قريبه على قد ما ال- الجرم زاد وبقى في حساسية في التعامل لما الغلطة تحصل لا ما ينفعش طب ما ده جاره ايوه بس التاني صبح وليل معاه فلما نيجي نقول لما نيجي نقول يعني ما ينفعش معنى مثلا واحد ينسى يعزم اخوه ما ينفعش في فرح ما- ما ما تجيش اخوه انما ممكن ينسى يعزم اي حد تاني غير اخوه لما ينسى بقى يعزم اخوه تبقى كبيره قوي فلما يكون في حد مع ربنا سبحانه وتعالى حبيبه قوي لما يعمل الحاجه التي لا تليق هو ذات نفسه يتقطع ليه عيب ما تطلعش مني انا انا عند ربنا مش كده وتلاقي بقى الناس ممكن تبقى تقول له ايه يا سيدي ده مكروه مفيش مشكلة يعني مش حرام والعلماء اختلفوا وخلاف أمتي رحمة والساعة ومفيش مشكلة وعفى عن أمتي ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عن ويفضل بقى ايه يطيب خاطره ويع... صح كلامه صح ولكن ده في وادي والتاني في وادي تاني خالص التاني قاعد مع يعني التاني قاعد في علاقته مع ربنا اصل يا جماعه انا علاقتي بربنا مختلفه ما تسمحش ان انا اعمل دي طب ده مش حرام اه بس ما عيب عيب لما يكون معتصم بالله عز وجل واصل لله جدره هناك في السماء وضع مختلف له جذور تثبيت ثلاثة صلاح الأرض يعمل إيه يعني قال واعتصموا بحبل الله ده الجدر ها؟ جميعا ولا تفرقوا ان يكون المكان اللي هو فيه يسمح بالثبات كنا قلناها في درس الرد على صاحبة الرسالة كنا بنقول ايه ان واحنا صغيرين كانوا بيعلمونا كده نجيب غطيان البرطمانات او نحط فيها شويه قطن نحط فيها ميه نحط فيها فول فالفول يتنفخ ويطلع منه بتاع كده اهو يكبر يكبر يكبر يكبر ويتكسر ويقع ويموت خلاص شفت يا ولاد عرفت هو الفول بيترد زرع اه والله جزاك الله خير يا مستر الله. الله يحفظك شكرا تمام اه اتعلمنا ايه من زراعه الفول ولكن هم ليسوا قالوا لنا ان الفول او يمكن ده ما كانش الغرض يعني ان الفول ماله ما بيتزرعش في غطيان البرطمانات لكن ممكن يتزرع في حاجه تانية ويكمل فالتدين كده يعني لا تتدين في غطاء البرطمان سواء انت بتقوله برطمان او بطرمان على حسب م- م- ما ينفعش م- هو ما بيعيش في الجو ده فلا تتدينش مع صحابك القدام اللي هم مش متدينين لو كانوا متدينين ماشي ما تتدينش وتقعد قدام التلفزيون تتفرج على الافلام وتمثيليه مش هينفع ما تتدينش وتروح تحضر في الاماكن اللي فيها مش هينفع ليه هو آه، ما ت- ما تزرعش الفول في غطاء البرطمان دي سكه ودي سكه تانية خالص يعني لازم اغير لازم تغير ليه مش هيكبر الجدر مش هينزل التقل بتاعك مش هيتحقق فلما التلاتة دول يتعملوا انت تتقل وصلاح المكان المحل اللي انت فيه ولك جذور لك علاقة مع الله عز وجل ساعتها بقى نتكلم ازاي نحافظ على ده انما قبل كده اهو هتثبت على ايه ده الواحد ساعات يا شباب والله ربنا يهدينا ويتوب علينا الواحد ساعات وهو بيدعي ربنا كده اهو والله العظيم يجي يقول يا رب ثبتني اقول له يا رب ثبتني ابقى مكسوف ثبتني على ايه يا رب ط- اهديني وعليني وكبرني وثبتني يبقى في حاجات كده قبل ثبتني اصل لو ثبتني على اللي انت لو ثبتك على اللي انت فيه دلوقتي تبقى مصيبه ده وقف نمو أه، صح فما ينفعش فكر فكر تعلم من الجبال الجبال واحد الثبات الثبات في نفسك اثنين الذي يثبت يثبت غيره اللي بيثبت يا جماعة اللي بيثبت- بيثبت يا شباب بي- بيثبت غيره بيبقى مثال يحتذى بيه منور كده اهو الناس حتى تروح له تتثبت بيه هو بقى مصدر مشع للثبات وبرضه دي من الجبال الله عز وجل يقول والجبال ها أوتادا وقال تعالى والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وقال تعالى وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا ها آمنين آمنين بمناسبة والجبال أوتادا عارفين يعني إيه أوتاد؟ عارفين خيمة؟ حد راح معسكر قبل كده يا شباب؟ خيمة قماش كده اهو بيتحط فيه ايه في النص؟ اه العمدان اسمه سواري حط سواري وبعدين صف كده وبعد كده واحد جنبه هنا واحد جنبه على حسب كبر الخيمه يعني في الاخر اطراف فيها حبال الحبال دي بقى بتتربط على ايه على وتد على وتد الوتد ده بالمناسبه يعني من حاجات الاعجاز العلمي اغلبه فوق الارض ولا اغلبه تحت الارض اغلبه تحت الارض ومعمول ازاي عكس الاتجاه ان هناك أوتاد لتدين الناس وتدين الشباب هل أنت منهم؟ إن الجبل مش بس رواسي شامخات في نفسه فقط لا ده كمان وتد ده كمان أكنانا ده كمان الناس بتتخذوا منازل آمنين هو ملاذ هل أنت كده هل تعلمت من الجبل هذا الأمر إن تعلمت من الجبل حقا وصار تدينك في نفسك شامخا راسخا ثابتا ستصبح وتد عشان خاطر كده في ناس من إذا رؤي ذكر الله هتشوفه تفتكر ربنا سبحانه وتعالى في ناس كده بالنظرة تشوفه تحتقر نفسك بمجرد النظرة وفي ناس نسأل الله عز وجل العفو والعافية فواحد تعلمت من الجبال الثبات نسأل الله عز وجل أن يكتب أن يكتب لنا الثبات اثنين المرونة والمرونة كنا قلناها المرة اللي فاتت بس يمكن المرونة بتاعت النهاردة مرونة بحكمة ما هو الثابت الشامخ القوي تقيل مش خفيف سامحوني سامحوني في ناس خفيفة تدينه خفيف نصرته للحق خفيفة بتاع حماس وزعيق وكلامه وهو خفيف من رأي الرأي ومن مكان لمكان ومن مجموعة لمجموعة ومن شيخ لشيخ ومن ومن اجتهاد لاجتهاد ومن علم لعلم ومن خفيف خفيف مش جبل ده الله عز وجل يقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب هي انت تحسبها ايه جامدة تمام ما بتتحركش في مكانها ولكنها تمر ولكن مر السحاب هي بالراحة بشيء من الحكمة بكثير من الحكمة فمع انه راسخ مع انه ثابت مع انه جامد الا انه جموده جمود ثبات مش جمود عكس الليونة اللي احنا كنا بنتكلم عليها في الماء فتعلمت من الماء من من الجبال المرونة أيضا كنا اتكلمنا عليها قبل كده فمش عايز أفصل فيها ولكن مرونة بحكمة اتنين تلاتة برضو ذكرناها قبل كده اللي هي الحكمة تفكر كن حكيما الله عز وجل قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال ها فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان حكمة حكمة الجبال قالت لك يعني تاخدي الأمانة ها ها لا كان قرار بالنسبة لها حكيم إنما احنا إيه تصدرنا للمشهد وربنا قال علينا إيه بقى في الآخر إنه كان ظلوما جهولا بس اللهم لك الحمد قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر في الخسر ليه؟ لأنه ظنون جهول ولكن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهو ظلوم جهول وتصدر للمشهد ولكن في حل في حل فتعلمت من السم من الجبال الحكمة وكنا فصلنا فيها قبل كده ثلاثة أربعة تعلمت من الجبال التواضع في التعامل تواضع تواضع تواضع عارفين عايز افكركم بالسماء تاني احنا فاكرين كنا قلنا عن السماء هي السماء فين تنتهي فين ها سماء الدنيا دي فين اللي هي ال... الغلاف الجوي لا أكثر من ذلك اللي هي الفراغ اللي بتدور فيه المجموعة الشمسية لا هي أكثر من ذلك اللي هي الفراغ اللي بتدور فيه مجرد ضرب التبانة لا هو أكثر من ذلك طب الفراغ اللي بتدور فيه كل المجرات المحيطة لا هو أكثر من ذلك هو ما يحوي كل ذلك كانت لسه بنتي ماسكه الموبايل وداخله على Google Earth ف Google Earth كده بتعمل فيه تشغل ال GPS او يعني آه، تحدد ال- ال location بتاعك بالظبط فيقوم جايبك والله انا قاعد كده اهو افتك... يعني اتخضيت الكرة الارضية آه، آه، مصر اصلا مش باينة عليها فضلا عن ان اسكندرية تكون باينة عليها فضلا عن ان هي تنزل لحد بيتنا امال انا فين يعني أن- ده كل ده فين وايه اول مشهد الكرة الارضية امال ال الملائكة شايفانا ازاي سبحان الله جبريل عمل ايه بطرف جناح طرف جناح واحد عنده من 600 جناح رفع قوم لوط حتى سمع أهل السماء نبيح كلابهم ثم خسف بهم الأرض ليه عمل كده أ- ي- ي- هو الموضوع كان يدوبك يتعمل بإيه بطرف الجناح يدوبك ده إيه اللي اترفع آه، آه، قوم لوط ولا بيوتهم الحتة بتاعتهم كلها المدينة كلها ونزل بقد ايه بطرف جناح واحد من كام جناح من 600 جناح طب جبريل ده عليه السلام عليه الصلاة والسلام لما النبي صلى الله عليه وسلم شافه في السماء السابعة كان عامل زي ايه زي الحلف البالي حاجة المقطعة كده المخرقة من خشية الله جبريل اللي كل ده على فكرة يا جماعة جبريل عنده كام جناح 600 جناح طيب جربها جربها غمض عينك كده وتخيل كائن له 600 جناح وشكله جميل ايه يعني هترص ال 600 ازاي تمام هترصهم ازاي بحيث ان في الاخر يبقى شكلهم ايه جميل وبعد كده اقول لك بقى المخلوق ده من نور احنا مش ممكن يعني اه- يعني احنا كائنات اقل من النمل يعني يعني حاجه كده مفيش وسبحان الله الله عز وجل خلق لنا كل شيء وسخر لنا كل شيء ثم يغتر الإنسان ويعصي ربه نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا فتواضع تواضع أنت إنسان عاجز تواضع الله عز وجل يقول ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور يقول تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا انت مش قد الجبل ومع ذلك الجبل متواضع تواضع على الأقل لأمر ربه شوف ربك هو يقول إيه ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب إن الشمس تسكت القمر يسكت والنجوم تسكت والجبال تسكت و- وال- وال- والشجر يسجد والدواب تسجد وكثير من الناس ويستثني وكثير لا حق عليه شوف ربنا حتى ما قالش ان هم ما بيسجدوش قال النتيجه حق عليه العذاب اللي مقصر في الصلاة لحد النهاردة أو اللي مقصر في عبادة الله لحد النهاردة أنت أجدع من السماء ولا من الأرض ولا من الجبال ولا ده الدواب بتسجد يا أخي ده ال- الدواب بت- بتذكر الله عز وجل تواضع لأمر الله ما غرك بربك الكريم كثير منا مش عارف ايه اللي والله مش عارف ايه اللي متوهنا عن ربنا هل احنا حاسين ان احنا حاجة قوي يعني هل احنا حاسين ان احنا لنا قيمة نعرف نقول لا يعني لا هل من احد صلاحياتنا هل احنا احسن من الكائنات دي هل احنا في غفلة شديدة للدرجة دي هل هل هل ما يا رب تب علينا فتواضع بين الناس لا تصعر خدك للناس لا تمشي في الأرض مرحة استكبرش نفسك قوي انت مش قد الجبال يعني عشان خطة تبقى كده ده انت كلك بني آدم ليس أكثر فتواضع للناس وتواضع بين الناس وتواضع لأمر ربك تواضع لأمر ربك حين تسمع قوله افعل تفعل وحين تسمع الله عز وجل ينهى عن شيء يجب أن تنتهي يجب أن تنتهي من فورك تعلمت من الجبال خمسة تعلمت من الجبال الغيرة الغيرة حد يعرف يجيبها منين دي نجيب الغيرة دي منين ها هم؟ لا لا لا آه لا لسه ها ايه هي طيب ايوه الغيرة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا شيئا عظيما شيئا عظيما لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا الجبال هتتهد من أنهم دعوا للرحمن ولدا غيرة على ربنا غيرة غيرة غيرة فعلا سبحان الله مين اللي قال دلوقتي لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين مين اللي قالها عمال جزا الله خيرا جزاك الله خير اه غيرة برضو غيرة لما الملك ينزل للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين غيرة غيرة على ربنا الغيرة تعلمت من الجبال الغيرة الجبال لما النصارى هداهم الله هداهم الله صلى الله عليه وسلم أن يهديهم أسأل الله عز وجل أن يهدي كل أسأل الله عز وجل أن يهدي كل من خلق يعني النصارى لما دعوا للرحمن ولدا آه التاني عايز تتهد أنا عايز أقول بس حاجة انت حسيت بايه لما بتسمع بحاجه زي كده بتحس بايه بلاش بلاش دي بلاش دي حين ترى الله يعصى كيف تشعر هل تشعر بالغيرة يعني شوف أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه آه لما سيدنا سعد قال آه أرى امرأتي لما نزل الحد الزنا ان لازم اربع شهداء و... قال امرأتي تزني ثم اتركها واذهب التمس اربع شهداء هسيبها واروح اجيب اربع شهداء وارجع هقتلهم على طول لما قال كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير من سعد والله أغير مني لذا حرم الفواحش الغيرة ربنا غيور غيور ربنا بيغير والنبي صلى الله عليه وسلم بيغير وسعد كان بيغير ان الفواحش تؤتى السؤال هل بتغير اصل ده عمل قلب يا جماعه دي حاجه كده بسيطه كده اهو حاجه لطيفه في الصدر كده اهو محدش يحس بيها هل بتغير دي هل الله جل جلاله حين يراك ترى الذنب هل يرى من قلبك يعني مع الأسف حدث نوع من أنواع إلف الذنوب عارفين الحيوانات الأليفة إيه الحيوانات الأليفة اللي بتمشي في الشارع عادية تتربى في البيوت يعني هي بتمشي في الشارع في بعض الدول يعني مش كل الدول في دول ما عندهاش حيوانات بتمشي في الشارع في دول تانية لا في بتمشي احنا عندنا عندنا حرية رأي فأي كلب عايز يمشي بيمشي أي قطة عايزة تمشي بتمشي والأكل موجود في أماكن معينة بيبقى على أول كل شارع في مكان مخصصينه للأكل بتاع القطط والكلاب وغيرها من الحيوانات والديناصورات الماشية في أي حاجة اه اللي هي إيه القمامة بتاعتنا دي مش قمامة الناس فاكراها قمامة دي مش قمامة احنا دولة, دولة متحضرة وبنأكل ال ال الحاجات المهم آه كنا بنقول ايه اه ان, إن الحيوانات الأليفة اللي هي مفيش منها خوف ومفيش منها ضرر وحصل نوع من انواع العلاقة بينك وبين في ذنوب في المجتمع صارت مثل الحيوانات الأليفة كده صارت ذنوب إيه أليفة عادي تبقى متواجدة في البيوت عادي تتواجد في الطرقات عادي تتواجد في أماكن التجمعات عادي عادي عادي فصار في نوع من أنواع الإلف أليفة ذنوب أليفة يعني التدخين هل الإنسان يغار هل أنت تغار لما تشوف حد بيدخن يعني تغار تغار يعني تزعل ان ربنا بيعصى هل تغار بده تبرج هل لما تروح حته فيها تبرج حتة صغيرة قليلة يعني مكانين ثلاثة المكانين ثلاثة اللي في باقي كله حجاب شرعي سليم ما شاء الله لا قوة إلا بالله المكانين بقى ثلاثة دول لما تروح هل تشعر بالغيرة أن الله عز وجل يعصى هل تشعر بده لما تعدي جنب بنك ربوي تلاقي مؤسسة قائمة على الربا هل تغار من ده هل تغار أن الله عز وجل يعصى أنا عايز أقول إن إن الجبل بيغير وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ما ينفعش لما الجبال أدركت ده لما سمعت الذنب والكلام ده كانت عايزة تتطربق ولكن الله عز وجل كريم تعلمت من الجبال الغيرة ستة تعلمت من الجبال الخشوع خشوع هي الجبال بتخشع ولا لا شوف ربك وهو يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا ها متصدعا من خشية الله عارفين ايه متصدع متشقق لو الجبل ده كان نزل على القرآن ده كان نزل على الجبل مش على الإنسان لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ولكن القرآن نزل على ابن آدم فهل تراه خاشعا متصدعا من خشية الله هل أراك أو هل ترى نفسك خاشعا متصدعا من خشية الله وأنا عارف أن الإيمان بيزيد وينقص يعني هيجي عليك وقت من الأوقات بعيد عادي ويجي عليا وقت من الأوقات بعيد عادي مش عادي قوي يعني بس طبيعي ولكن لما أبقى طول الخط كده لما أبقى طول الخط كده لما أبقى هاجر لكتاب الله عز وجل أصلا خلينا نسأل سؤال كده بصراحة وردك من القرآن لحد النهاردة بعد رمضان بتجيبه ولا لأ في ناس كتير هتقول لأ طب الناس دول أغلبية ولا مش أغلبية بصراحة من غير ما نسأل أغلبية ولا لأ ها آه، كل خ- يعني آه، كلنا عارفين مش مش محتاجين تجاوب مش محتاجين هل الورد ثابت ولا لأ؟ ده الورد فقط طب العمل بقى بالورد القرآن نور واحنا ماشيين مضلمين في الشارع عشان بعدنا عن المصدر النور فعلا يجب أن نخشع لكلام الله عز وجل نخاف من كلام الله عز وجل من ترهيبه نقبل على كلامه وأوامره تخشع تخضع تخضع لكلامه هل نخضع هل نخضع لهذا الكلام زي ما كنا بنقول في الأول كده اهو قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ده إيه؟ ده خضوع استكمل الخضوع فما أصبح له خيرة خلاص الخيرة فيما اختاره الله ده الصحابة يا جماعة كانوا بيروحوا يستخيروا قبل ما يشتروا نعل يروح يصلي ركعتين ويدعي اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن شرائي لهذا النعل خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقدره لي واسره لي ثم بارك لي فيه اللهم إن كنت تعلم أن شرائي لهذا النعل شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان الخير حيث كان ثم رضني به ده النعل احنا الكلام المباشر ممكن يكون عندنا فيه إشكال فتعلم منه الخشوع قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فيجب أن نخشع نخضع لكلام الله عز وجل يجب أن نقبل على كلام الله عز وجل ستة تعلمت من الجبال الخشوع سبعة تعلمت من الجبال حب أهل الإيمان ونقولها سريعة كده عشان خاطر مفيش وقت واحنا طولنا عليكم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصعد فوق جبل أحد وكان معه أبو بكر وعثمان وعلي اهتز الجبل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجبل بقدمه وقال أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق ها وشهيدان نبي وصديق وشهيدان النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبنا فيجب أن تتعلم من أحد أن تكون محبا لأهل الخير وأهل الصلاح تمانية والأخيرة الإياب لله عز وجل قال تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا, فا وكنا فاعلين وقال تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه الجبال تؤوب يعني إيه تؤوب الإياب الرجوع إلى الله عز وجل جملة إياب الجبال كان تسبيح ولكن إياب العبد رجوع لله عز وجل فتعلم منه من الجبال أن تؤوب معه قال تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا ثمان أشياء تعلمناها من الجبال حطوها كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة لحد تمانية قصاد عينيكم وحاولوا أن تعيدوا هيكلة الفطرة بهذه الثمانية سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك